نستكمل الفتوحات الإسلامية وكنا قد توقفنا عند الليل الصغرى تلك التي كانت بعد معركة الجسر بعد معركة الجسر اللي كانت في 23 شعبان سنة 13 هجرية كانت معركة الليل الصغرى في 24 شعبان ثاني يوم ودي اللي تم قتل فيها جابان ومراد شاه اللي كانوا ماشيين ثاني يوم بعد معركة الجسر اليوم مع معركة كبيرة جدا جدا جدا طاحنة تعتبر أقوى من معركة القادسية كما قال بعض علماء السيرة تعتبر أقوى من القادسية اللي هي معركة البويب الطاحنة معركة البويب كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية في 13 رمضان سنة 13 هجرية عدد المجوس اللي كانوا فيها 120 ألف مشرك عبارة عن 100 ألف فارس و20 ألف مشاة والمسلمون عددهم الإجمالي 12 ألف يبقى احنا لو عملنا نسبة وتناسب دلوقتي هنقول 120 ل 12 ألف يعني مطلوب من كل مسلم انه يموت عشرة يعني عدد سبحان الله 120 ألف قدام 12 ألف ده برضو درس بناخده ان احنا نعلم اولادنا الحساب الاسلامي عن طريق السيرة وعن طريق الغزوات والمغازي كما قال سيدنا سعد بن ابي وقاص كنا نعلم اولادنا السير السير والغزوات كما نعلمهم السورة من القرآن طب لو انا دلوقتي بشتغل مدرس وبعلم الطلبة الحساب اديهم الحساب بالاسلام فمثلا عايز ادي الطالب درس عن النسبة والتناسب اجيبها له من هنا اقول كانت معركة البويض الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية اهو الطالب حفظ معركة اسلامية حفظ تاريخها وعرف اسمها كان عدد المشركين 120 ألف وعدد المسلمين 12 ألف اوجد النسبة والتناسب بين المسلمين وبين المشركين لو عايز اعمل عمليات مركبة انا مثلا هقول في معركة أحد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية كان عدد المشركين اكتب بقى 2900 من قريش و100 من كنانة يبقوا 3000 وعدد المسلمين طلعوا بألف رجع منهم تلت فضل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 700 إذا كان عدد المشركين 3000 وعدد المسلمين 700 أوجد النسبة والتناسب يبقى واحد إلى أربعة عمليات مركبة جمع وفرق وكذا وكذا وكذا لما أقول للطالب مثلا الباب الحجم بعلم الطلبة باب الحجم الحجوم ايه الحجم ده عشان اجيب حجم حاجة اضرب الطول في العرض في الارتفاع طيب اجيب مثل من عندي اقول في غزوة الاحزاب غزوة الخندق اللي كانت في شهر شوال سنة اربعة حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا كان طوله 5000 دراع العمق 7 دراع والعرض 9 دراع اوجد حجم الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم انا ما خرجتش عن الدرس ما خرجتش عن الدرس كمدرس حساب لان بدي الامثله بالارقام بس الارقام دي تعني شيء عني وبعلم عليها ايه الطلبه يا ريت كل واحد بالطريقه دي يقدر يعلم الاولاد الحساب ويعلمهم التاريخ الاسلامي ويعلمهم دينهم فمعركه البويض الطاحنه نرجع لها معركة البويض الطاحنة 13 رمضان سنة 13 هجرية دي لها استعدادات ولها أحداث طيبة جدا جدا نتعلم منها ونستفيد احنا قلنا ان معركة الليل الصغرى اللي كانت 24 شعبان دي اخر معركة كانت معانا لما طلع جبال ومراد شاه وتم قتلهم على يد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني علم رستم علم رستم بموته بموت جبان ومراد شاه ووصل الخبر لرستم ايضا ان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كان طالب مدد من المدينة المنورة فكان رستم عايز المعركة دي تبدأ اللي هي معركة البويب دي قبل أن يصل المدد من المدينة المنورة ولذلك عين رستم مهران ابن بازان مهران ابن بازان ده أبوه مسلم أبوه بازان اللي كان عامل على اليمن وقلنا قبل كده ان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعت سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي لكسرى ابرويز فقطع الجواب وقال عبدي ويبدا باسمه قبل اسمي ان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من محمد رسول الله الى ابرويز عظيم فارس لكن هما كانوا بيعتبروا العرب دول ضرب عرب كده اي حاجه تعبانين بتاع ما لهمش قيمه فكان زعلان جدا يقول عبدي لانه عربي ويبدا باسمه قبل اسمي فراح ممزق جواب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقطعه وطلع عبد الله بن حذافه السهمي ورجع المدينه المنوره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابرويز وقال مزق الله ملكه فطلع ابن شراويه وعدا عليه وقتله وعشان ما حدش يعمل معاه كده زي ما هو عمل مع ابيه قتل من قواته ال 17 الوحيد اللي نجا اللي هو يزدى جرد ولذلك آه لما فابرويز بعد ما قطع جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بقى فين الرسول اللي جاب لي الرساله دي؟ يقصد اللي هو المرسال يعني اللي هو عبد الله بن حذافه قالوا له ده مشي فبعت ابرويز ارسل الى بازان عامله على اليمن وقال له هات لي اللي اسمه محمد دوت واقبض عليه وهاته لي هنا وفعلا بازان بعت اثنين لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولما وصلوا المدينه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له اصل ابرويز بعت لبازان ان احنا نجيبك ونقبض عليك ونسلمك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي قتل ربكما رب بمعنى السيد يعني فراحوا بيقولوا لبازان هذا الكلام فكان وصل الخبر فعلا وعلم بعد ذلك بموت ابرويز فقال اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله واسلم اللي هو بازان ده بقى ابنه اسمه مهران ابن بازان هو مهران ده مجرم بقى شغال لحساب الفرس ف رستم عينه عين مهران ابن بازان وجمع له مئة ألف من الفرسان وعشرين ألف من المشاة يبقى يكون مجموعهم كله مية وعشرين ألف المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه مستني الإمداد اللي جاي من المدينة المنورة بمجرد ما عسكر سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني في البويت بعت على طول يستعجل المدد اللي جاي فأرسل يستعجل جرير وعصمة وأول ما وصل مبعوث سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني إلى المدد اللي جاي في السكة ده كل الرجال عملوا إيه؟ تركوا النساء بسرعة والأطفال والأثقال بالقادسية وسابوا معاهم مجموعة من الفرسان عشان يحرسوهم يعني وجريوا هم شيباني قبل أن يصطدم بيه مهران ابن بازان اللي معين من قبل رستم ابن الفرخزاد الأرمني ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب أعطى الحرس اللي كان موجود لحراسة النساء والأطفال أعطاه من نفل البويب من نفل معركة البويب دي لأنهم ما حضروش لكن كأنهم حضروا لأنهم لو استعجلوا كانوا وصلوا بسرعة تجمع لدى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الإمدادات الآتية قبيلة بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي ده لها قصة هنقولها دلوقتي قبيلة الأزد وأكثرهم من بارق عددهم 700 قبيلة حنظلة وبني عمرو والرباب وضبة اللي هي 5300 يبقى مجموعهم كله 8000 8000 والموجودين مع سيدنا المثنى بن حارثة كام؟ 4000 يبقى 4000 و8000 12000 يبقى كان عدد المسلمين في معركة البويب الطاحنة 12000 وعدد المشركين 120000 اللي كنت بقول ان قبيلة بجيلة دي ليها قصة نقولها بقى بالمرة آه قبيلة بجيلة دي اصلا كانت في الجاهلية قبل الاسلام بينهم وبين بعض مشاكل وكل قبيله بتحالف بعض الناس ويخشوا مع بعض في حروب بينهم وبين بعض جاهليه بقى الى ان جاء الاسلام اسلم جرير بن عبد الله البجلي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع كل قبائل بجيله دي تاني عشان تتحد من جديد وتعود كما كانت بس تحت رايه الاسلام فوعدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكده بس ما حصلش فمات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج جرير بن عبد الله البجلي ده من قبيلة بجيلة مع أول حملة إلى الشام عاد إلى المدينة المنورة سيدنا جرير بن عبد الله وطلب من سيدنا أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده إنه يجمع قبيلة بجيلة تاني تحت راية الايه؟ الاسلام. اعتذر سيدنا ابو بكر الصديق لان الوقت كان غير مناسب لان كانت الفتوحات بدات في الشام وفي العراق. توفي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وولي الخلافه من بعد سيدنا عمر بن الخطاب فراح له سيدنا جرير بن عبد الله البجلي لسيدنا عمر بن الخطاب وطلب منه ايه الطلب ده. فسيدنا عمر يعني طلب منه بس انه يؤكد له المعنى ده يعني اثبت لي انك انت قلت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدك بكده فعلا لما تاكد سيدنا عمر بن الخطاب من كلام جرير بن عبد الله البجلي اذن لجرير ان يوحد قبيلته فجمع بقى سيدنا جرير القبائل بتاعته كلها ووحدهم كلهم وهم كان نفسهم يروحوا للشام لان القتال في الشام كان سهل وبسيط حلو انما الفرس هم اللي بيبقوا ناشفين شويه ودول اللي تعبوا المسلمين في الفتوحات عشان كده كان معظم الناس يستسهلوا انهم يروحوا الى الشام لكن سيدنا عمر قال لهم لا روحوا العراق طيب مقابل ايه بقى يروحوا العراق مقابل ان سيدنا عمر يجعل لهم ميزه ما ما حدش عايز يروح العراق يقول لك هناك الفرصه قتالهم صعب وبتاع علشان كده جعل لهم ميزه اللي هي ايه هم هياخدوا نصيبهم من الغنايم ده اوريدي جاهزين خلاص يعني نصيبهم من الغنائم هياخدوه اه لكن سيدنا عمر خصهم بربع الخمس من الغنائم زيادة ياخد ربع الخمس لان هو الغنائم بتتوزع فيها خمس بيروح للمدينة من ورا احنا عارفين طبعا ان الخمس بيبقى لله وللرسول كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه أهو الخمس ده خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الخمس ده اللي بيروح لسيدنا عمر بن الخطاب يوزعه عطاهم فيه الربع بالزيادة عن الغنائم اللي بياخدوها مع المسلمين يبقى عطاهم ربع الخمس اللي بيجي له سيدنا عمر بن الخطاب وعين سيدنا عمر بن الخطاب عليهم سيدنا عرفجة ابن هرسمة البارقي ده من الأزد من قبيلة الأزد الأزدي سيدنا عرفجة ابن هرسمة البارقي رفضت قبيلة بجيلة رفضوا إمارة سيدنا عرفجة ابن هرسمة البارقي وقالوا سيدنا عمر بلاش يبقى هو قائد عليه استجاب سيدنا عمر وعين مكانه بقى جرير ابن عبد الله البجلي بدلا من سيدنا عرفجة ابن هرسمة البارقي فعلا تقرر هذا الربع ربع الخمس ده لقبيلة بجيلة الكلام ده كان سنة 13 اهو في سنة 16 هجرية يعني بعد كام سنة؟ يعني بعد ثلاث سنين يبقى كأن قبيلة بجيلة دي قعدت تاخد ربع الخمس زيادة ثلاث سنين لغاية معركة جلولاء هنتكلم عنها دي جاية دي بعد فتح المدائن بقى جلولاء ده كان الجزء اللي موجود مع سيدنا آه المثنى بن حارثة الشيباني من قبيلة بجيلة بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي اللي هم كان عددهم 2000 يبقى البويب الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية مهران بن باذان معاه 120000 المثنى بن حارثه الشيباني معاه 12000 في 8000 هنا اللي وصلوا دول يعني هم ال 2000 بتوع قبيله بجيله بقياده جرير بن عبد الله البجلي وال 700 بتوع الأز وقبيله حنظله بن عمرو والرباب وغبا اللي هم 5300 ال 8000 دول لم يقاتلوا الفرس من قبل لان منهم ناس كانت ليهم ردة عن الإسلام بس تابوا تابوا ولذلك احنا قلنا ان سيدنا عمر بن الخطاب خالف سيدنا ابو بكر الصديق في حاجتين في فتوح العراق والشام ان سيدنا ابو بكر كان عامل التجنيد اختياري سيدنا عمر عمله اجباري سيدنا ابو بكر الصديق كان بيشترط ما حدش يحضر الفتوحات دي من اللي سبقت لهم رده عن الاسلام اللي ارتدوا حتى لو تابوا وحسن اسلامهم سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لا اللي تاب وحسن اسلامه يبقى ممكن يطلع معانا ان شاء الله عشان كده كانوا عايزين يكفروا بقى عن الغلط ده هو انا نذكر بس اسماء بعض القاده عشان ليهم الذكر في الفتوحات اللي جايه اسماء بعض القاده دول زي جرير بن عبد الله البجلي عدي بن حاتم الطائي آه، عبد الله ذو السهمين غالب بن عبد الله الليثي عرفجه بن هرسمه البارقي قرط بن جماح المثنى الجشمي عصمة بن عبد الله الضبي المنذر بن حسان آه، شيث بن ربعي وكانوا معانا هنا في معركة البويد الطاحنة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني سأل رجل من أهل السواد من أهل السواد اللي هو الأرض اللي وقع بين نهري دجلة والفرات من تحت في الجنوب اللي اسمها السواد أرض السواد فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيسأل واحد من أهل السواد دول بيقول له هي البقعة اللي قاعد فيها مهران ابن بازان اسمها ايه؟ اللي معاه 120 ألف ده 100 ألف من الفرسان و20 ألف من المشاة اسمها ايه؟ فالراجل بتاع أرض السواد بيقول لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال بسوسيا بسوسيا فقال المثنى بن حارثة الشيباني الحمد لله هلك مهران ابن بازان ليه نزل منزلا هو البسوس الحته اللي قعد فيها دي اسمها البسوس عشان كده قالوا انها بسوسيا اي منزل شؤم على الفرس ليه لان المنطقه دي كانت فيها حرب استمرت 40 سنه بين العرب في الجاهليه لو تفتكر الحرب دي كان اسمها حرب جاحف والغبراء قبيلتين في الجاهلية من العرب عاملين سباق للفرس ففي قبيلة عشان تكسب السباق آه، اختارت مجموعة كده من الشباب يعفروا تراب في وش الفرس التاني بتاع القبيلة التانية فالفرس التاني لما يلاقي تراب هيرجع ورا شوية كده أو هيقف شوية يكون الفرس بتاعنا احنا جري وسبقه فلما اكتشفت الخدعة دي دبت الحرب بينهم 40 سنة جاهلية طبعا ما فيش دين ولا في اسلام فجاهليه 40 سنه حرب بينهم اهي دي الحته اللي كان معسكر فيها مهران ابن بازان ويطلق عليها اسم البسوس الجيشين عسكروا قدام بعض فارسل مهران ابن بازان الى المثنى ارسل مهران ابن بازان الى المثنى هم كانوا قصاد بعض بس يفرقهم نهر الفرات يفرقهم نهر الفرات فحاجة من الاثنين يا إما دول يعبرهم يا إما دول يعبرهم فأرسل مهران بن باجان إلى المثنى بن حارثة الشيباني قائلا إما أن تعبروا إلينا نهر الفرات يعني وتيجوا لينا وإما أن نعبر إليكم أو إحنا نجي لكم آه هنا بقى المؤمن كيس فطن ولا يلدغ المؤمن من جح مرتين فعلى طول سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني قال لا بل اعبروا انتم الينا تعالوا لنا انتم اه يبقى هنا ايه ما كررش الخطا اللي وقع فيه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي لما عبر نهر الفرات وراح من الغرب الى الشرق فاتزنق هنا بقى سيدنا المثنى استفاد ما رضاش يعبر نهر الفرات قال لهم لا اعبروا انتم الينا تعالوا وانتوا اللي تجولنا وفعلا اتزنقوا الحمد لله عشان كده قلت لك ان كان عدد القتلى كبير جدا جدا جدا عسكر مهران بعد ما عدى بقى نهر الفرات من الشرق للغرب ناحيه سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني وعسكر في منطقه المطاط وعبأ جيشه كالاتي كان الجيش بتاع مهران ابن بازان كالاتي مهران في القلب طبعا هو القائد حاط في جناح اليمين الإزازة وحاطط في الجناح الشمال مراد شاه وعامل الجيش بتاعه عبارة عن الفرسان ثلاث صفوف كل صف قدامه فيل قدام كل صف فيل يجري الفيل يخش طبعا هيبهدل الدنيا الخيل بتخاف من الفيل فهتيجي يمين وبتاع ويخش زي ما يكون دبابه كده كاسح اللي قدامه ده جيش مهران بن بازان جيش سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني ال 12000 دول عسكر بهم سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني في منطقه اسمها النخيله من البويب وجعل الجيش كالاتي نمره واحد القلب سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني موجود في القلب ال- الجناح الايمن بتاعه بشير ابن الخصاصيه سيدنا بشير ابن الخصاصيه الجناح الايسر سيدنا بسر ابن ابي رهم بسر ابن ابي رهم وجعل سيدنا المثنى ابن حارثه الشيباني على المشاة اخوه سيدنا مسعود ابن حارثه الشيباني وجعل على الفرسان اخوه برضه الثاني المعنى ابن حارثه الشيباني رضي الله عن الجميع وجاء طبعا في الاحتياط كتيبة احتياط عين عليها سيدنا مذعور ابن عدي مذعور ابن عدي احنا قلنا ان دي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية يبقى كانوا صايمين عشان رمضان امر المثنى بن حارثة الشيباني الجيش انه يفطر في اليوم ده لان ده ايه هيقوي الجيش على القتال سبحان الله نفس الامر ده عمله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في فتح مكه 20 رمضان سنه 8 هجريه وقال ان الفطر اقوى لكم يعني هيقويكم ف و- وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قدامهم كلهم كلوا وشرب عشان يبقى هو قدوه حتى لما بلغوا بعد كده ان البعض برضه لسه صايم قال اولئك العصاه دول بقى العصاه لان اذا كنت انا افطرت يبقى خلاص بقى استعد جيش سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني لكن طبعا ما حدش بيبدا القتال الا لما ياخد التكبيرات سيدنا المثنى هو اللي يدي الامر بالتكبيرات آه، المسلمون متحفزون ليه؟ لان منهم ناس حضروا معركه الجسر اللي استشهد فيها 4000 من المسلمين 2000 في المعركه قتلى و2000 غرقى في نهر الفرات فواحد من دول اسمه المستقتل اللي طالب القتل يعني طالب القتال بيستعجل القتال ليه عايز يسخر من اللي حصل في معركه الجسر تفسيرا عن ذنبه ال- الاخ ده راح طالع بره الصف قبل الجيشين ما يلتحموا وعايز يجري يعني مستني بفصل ايه اوعى سيبوني فقال المثنى بن حارثه الشيباني القائد ما بال هذا يخرج عن الانضباط فيتقدم الصف مين ده اللي طالع بره ده؟ انا لسه ما ما- ما اعطيتش امر بالقتال. قالوا هو ممن فر من الزحف يوم الجسر وهو يريد ان يستقتل يعني تكفيرا عن فعلته يعني لا ما عندناش دي فقرعه سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني بالرمح تأديبا له على إخلاله بالانضباط ثم قال له لا أب لك إلزم موقفك فإن أتاك قرنك فأعنه عن صاحبك ولا تستقتل ولا تستقتل فأجابه الفارس إني بذلك لجدير حاضر إني بذلك لجدير درس كبير في الانضباط العسكري عند المسلمين المسلمين مش دراويش بتوع فتة والله حي يقولوا اه يلا ايه اطلع اطلع ايه كله يلا بل... لا في انضباط ولذلك شفنا سيدنا ابو عبس بن جحا رضي الله عنه وارضاه في فتح خيبر في شهر المحرم سنه سبعه لما برضه كان لابس الخوذه وطالع كده ايه خارج ال- يعني ال- ال- الناقه بتاعته بتجري قدامه وهو عليها وبعدين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبض عليه وعمل له استجواب مجلس عسكري وتحقيق قال ما لي اراك تقدم الصف ولا تسير معهم هو ما كانش فاهم ان دي مشكله يعني كان فاهم الموضوع اكبر من كده فقال قلت يا رسول الله ناقتي نجيبه يعني الناقه بتاعتي بتجري بسرعه بس هو الموضوع كده يعني قال له اه بس اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن عشان يدينا درس في الانضباط العسكري انضباط عسكري محدش يتحرك الا لما ياخد آه الامر طيب هنا استعد بقى المسلمون واستعد الفرس سيدنا المثنى بن حارث الشيباني عاطي تعليماته بان اشاره الهجوم تكون التكبير ثلاث مرات وبعدين التكبيره الرابعه تبقى الهجوم على طول يعني نكبر ثلاث تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر على بعد طبعا يعني على فترات بين كل واحده والثانيه الله اكبر الرابعه دي معناها ايه؟ تقدم على طول القتال الفرس طبعا لم يمهله سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني انه يكبر التكبيره الايه؟ الرابعه بتاعه ال- الهجوم اول ما سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني قال التكبيره الاولانيه هم افتكروا ان هي دي بقى اللي ايه؟ اللي هيبقى فيها القتال راحوا على طول هم اللي ايه؟ اللي هاجمين على المسلمين وبداوا بالهجوم على المسلمين وعاملين صوت مزعج عشان يرهبوا المسلمين قاعدين يطلعوا اصوات كده ايه عشان تضعف معنويات المسلمين اول ما سمع سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني الصوت ده قال ان الذي تسمعون فشل ان الذي تسمعون فشل خش في دماغك الكلام ده فالزموا الصمت واكتملوا همسا التزموا بالصمت واكتملوا همسا اللي يقول للثاني كده يقول له بصوت واطي صوت واطي هكذا وهيبتدي بقى المعركه بقى فبدات المعركه بالالتحام سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني بيبص كده في جيشه فوجد خللا في صفوف بني عجل الصفوف بتاعت بني عجل مش منتظمه قلقله كده وفيها قلق خلل كده مش مش مش كامله كده ومش منتظمه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص لا دي فيها خلل دي فارسل اليهم على طول وراح باعت لهم واحد وقال لهم قول لبني عجل دول ان الامير اللي هو المثنى بن حارثه الشيباني يقرا عليكم السلام ويقول لا تفضحوا المسلمين اليوم يعني اعدلوا صفوفكم اعدلوا الصفوف بتاعتكم وتوازنوا فيها وبقوا كويسين ها بسرعه راح الاخ ده فعلا قال لهم ينظر سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني يلاقي الصفوف بتاعتهم اتعدلت على طول فالحمد لله حمد الله تبارك وتعالى هم شافوه يضحك فرحا يضحك من الفرح بعد ان استقام الصف بتاعهم شوف الانضباط لدرجه ايه وفي وسط المعركه ويبعت ويقول لهم اه اعدلوا صفوفكم لا تفضحوا المسلمين اليوم يعني اعدلوا صفوفكم احتدم القتال أراد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني أن يستعجل النصر فكر في إيه؟ إن هو يقتل القائد بتاعهم المجرم مهران ابن بازان لأنه مشرك بس أبوه مسلم سبحان الله وفعلا ركز سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الهجوم على القلب اللي هو فيه مهران ابن بازان وفعلا اضطر مع قوة الضغط على القلب ومقتل مهران بن باجان على يد سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني في بعض الروايات بتقول ان هو قتل على يد جرير بن عبد الله والمنذر بن حسان مش مشكلة خير كله خير المهم هو غفل 60 دقيقة ومات وخلاص لكن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ركز بالضغط على القلب بعده الى الخلف وقعني وتم بالفعل قتل مهران ابن باذان وكذلك تم قتل شهر براز اللي كان موجود واللي قتله قرص بن جماح بعد ذلك بدأت عملية القتال في القلب عشان يزحزحوه وبالفعل تم اختراقه وشرع الرجال في الهرب كله جري لان القلب خلاص اتخلخل تقدر تخش من القلب وبعدين تضرب على اليمين وتضرب على الشمال ميمنه وميسره عندهم يبقى انتهت خلاص. وفعلا كله بدا يهرب واشتغل بقى المسلمون تقتيل في جيش المشركين حتى انفصل جيش المشركين الى قسمين فعلا بالميمنه وبالميسره وبدا المسلمون في ضرب كل قسم لوحده ضغط شديد جدا جدا عليه عملوا فيهم مقتله عظيمه احنا شفنا ان عدد القتلى في المشركين 100000 هم عددهم كله 120000 تخيل الرقم لكن هنا في هذه المعركة أكرمنا الله عز وجل باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني أخو المثنى بن حارثة الشيباني اللي كان عينه سيدنا المثنى قائد على المشاه المشاه شوف بقى هو مصاب وهيموت سيدنا مسعود بن حارثة الشيباني وينادي في القوم بحماس شديد وهو يقول يا معشر بكر بن وائل قبلته يعني يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله ارفعوا الرايات بتاعتكم انا بموت مش مشكله لا يهولنكم مصرعي ايه يعني لما اموت يعني حتى تاثر بموت انا شهيد الحمد لله واستشهد ولما علم المثنى بن حارثه الشيباني اقول هو قائد الجيش باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني أخوه قائد المشاة ها يعمل إيه؟ يوقف المعركة عشان أخوه ولا كذا وكذا لا أبدا قال سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني تعليقا على استشهاد أخوه مسعود بن حارثة الشيباني قائد المشاة يا معشر المسلمين لا يروعكم مصرع اخي ولا واحد فيكم يتهز ان اخويا مات يعني مش مشكله ابدا فان مصارع خياركم هكذا فان مصارع خياركم هكذا ده اللي ربنا بيحبه هو اللي يموت الموتة الحلوة دي يموت شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى ما احنا كلنا هنموت لكن لما تموت شهيد في سبيل الله تنطبق بقى الآيات الجميلة سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فين؟ عند ربهم ها يرزقون فعل مضارع مش رزقوا لا يرزقون يعني يجرى عليهم الرزق فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل إلى آخر الآية فعشان كده سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لهم تعليقا على استشهاد أخي مسعود بن حارثة الشيباني يا معشر المسلمين لا يرعكم مصرع أخي فإن مصارع خياركم هكذا انتصر المسلمون ال 12000 على الفرس ال 120000 وتم قتل 100000 مشرك من الفرس ولذلك شوف بقى الدرس اللي جاي ده درس مهم جدا جدا والله نخلي بالنا بقى لما شاف سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني ان الهزيمه عمت الفرس وكلهم بيموتوا والمسلمون زنقينهم زنقه جامده وتقتيل فيهم بقى انتقاما لمعركه الجسر هم، عمل ايه بقى؟ أراد المثنى بن حارثة الشيباني القائد إنه يمنع اللي فاضل من جيش المشركين إنه يعدي على الجسر على نهر الفرات ويرجع تاني. ليه؟ عايز يزنقهم. عايز يزنقهم. لأن هم عايزين يعبروا من الشاطئ الغربي على إيدك الشمال إلى الشاطئ الشرقي على إيدك اليمين الحتة اللي كانوا فيها قبل ما يعبرهم قبل المعركة. عمل ايه سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني؟ اعطى اوامره ها بقطع الجسر. بقطع الجسر. طيب الفرس اللي موجودين بقى هيعملوا ايه؟ اتزنقوا. ها يبقى هيعملوا ايه؟ مفيش رجوع بقى. يبقى يا اما يقاتل يا يموت. الله طب ما انت كده هتخليهم يستأسدوا في القتال. ده هم لو كانوا عايزين ينسحبوا سيبهم اديهم فرصه يمشوا. الا اذا كنت متمكن منهم تماما يعني انما هو قطع الجسر عليهم وعم القتل فيهم ولذلك شفنا مئة ألف مئة ألف ولذلك بعد المعركة قال لي بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني شوف الكلام الجميل اللي يكتب مرة الذهب شوف الكلام الجميل الحلو هقوله كله كلمة حلله مع انه يعني دي كانت خير وجابت نتائج طيبة بس طب وماذا لو كان العكس فعلق سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على ان هو قطع الجسر على المشركين علشان ما يرجعوش تاني وعم فيهم القتل بيقول بقى تعليقا على اللي حصل منه ده بيقول لقد عجزت عجزة وقى الله شرها الحمد لله كان ربنا وقانا شر اللي انا عملته ده فطلع خير الحمد لله لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه لما قطعت عليهم الجسر عشان ما ايه ما يعبروش الى الشاطئ الشرقي حتى أحرجتهم بص الكلام فإني غير عائد إلى ذلك فلا تعودوا ولا تقتدوا بي أيها الناس فإنها كانت مني زلة دي كانت غلطة ما حدش يعمل زي ما عمل لا ينبغي إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع يعني إيه بيقول لقد عجزت عجزة أنا غلطت غلطة وقى الله شرها خلاص الحمد لله بس ربنا وقانا شرها ايه الغلطة دي بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه لما رحت قطعت الجسر عليهم علشان ايه ما يرجعوش حتى احرجتهم ما هو صح عمل لهم احراج اهو يعني ما فيش وراك جسر هتروح هتعمل ايه بقى يبقى يا تقاتل يا تموت لا قاتل بقى يمكن اقتل يمكن اغلب اه هتخليهم يستأسدوا ولذلك راح قايل لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه حتى أحرجتهم فإني غير عائد إلى ذلك أنا مش هعمل كده تاني مرة فلا تعودوا ما تعملوش أنتوا كده كمان ولا تقتدوا بي أيها الناس فإنها كانت مني زلة دي كانت غلطة غلطة ما أنا غلطت إيه بقى؟ لا ينبغي إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع يعني ايه آه، لو انت متاكد ان اللي قدامك ده خلاص مفيش فايده فيه اه خش واقتله موته صح لكن ما تحرجوش وتقويه وتخليه يستأسد عليك ممكن هنا الايه الميزان ينقلب لصالحه هو لان لما نيجي نزنق ناس في لحظه ويكونوا خلاص هيموتوا هيموتوا الله طب ما نموت ليه بقى؟ طب ما نيجي نقاتل يمكن احنا نموتهم فيستأسدوا عليك فيستأسدوا عليك انما من لا يقوى على امتناع اقتله اضربه انما الثاني ما تخلوش يستأسد عليك آه دي غلطه عملها سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني بس شوف القائد بيعترف بخطئه وبيقول فلا تقتدوا بي ايها الناس فانها كانت مني زله انا غلطت ولا تعود من ذلك اني غير عائد لا مش هعمل كده ثاني مره ها وهكذا لكن الحمد لله رب العالمين ان آه، من فضل الله كان الخطا ده في صالح المسلمين الحمد لله لان لو كان العكس كان استأسد العدو استأسد كان العدو بقى هذا ايه يقوى بقى ليه لان خلاص ده انت ميت ميت لا اشتغل بقى يمكن يمكن تعيش هم؟ وهكذا وكانوا استماتوا في القتال والاستئسال لكن ده ما حصلش الحمد لله آه، من فضل الله تبارك وتعالى ان انهزم الفرس ورجعوا بقى اللي قدر منهم يرجع يقدر يفر بقى يروح يمين يروح شمال على طول سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني اراد متابعه المنهزمين ودي اهم حاجه شتت المنهزمين دول احسن هيتجمعوا تاني ولو اتجمعوا تاني هيجوا عليك ممكن الميزان يقلب ضدك بقى علشان كده على طول كان وراهم نادى سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني في الناس وركز على جرير بن عبد الله قبيله بجيله لان هو عارف ان لان لهم الربع الخمس عطوهم سيدنا عمر بن الخطاب وكذلك اللي اللي كانوا عايزين يستقتلوا اه فرصه بقى تعالى يلا يا اخويا اشتغل بقى ها من منهزم الجسم ومنهم اللي كان بيستقتل ده وعايز يروح بسرعه طب يلا طلع همك واجري بقى يلا ها اجري وراه فكان اول من تطوعوا الى المطارده امر المثنى بن حارثه الشيباني بالجسر الذي قطع فعقد لهم ثم انطلقوا في المطارده يلا هيطردوهم بقى عددهم 6000 مسلم في المطاردة دي من ال 12000 عبارة عن 2000 من بجيلة و4000 من بتوع الجسر وطبعا بتوع الجسر دول مش مستنيين حد يحمسهم ده هم عايزين ينتقموا من اللي حصل معاهم في الجسر وكان القادة في المطاردة اللي هو جرير وسيدنا عاصم وسيدنا عيسى انتصر المسلمون انتصارا باهرا وشتتوا بقى ال- ال- الناس دي كلها وكان عدد القتلى من المشركين ال 120000 100000 قتيل ولذلك انتقل المثنى ابن حارثة الشيباني إلى الحيرة بجيشه فعاد قادة المطاردة إلى الحيرة بعد ما أتموا المطاردة دي يعني بعد ما خلصوا المطاردة دي لا- اللي متبقي من الفرس في معركة البويض الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية عادوا إلى الحيرة مرة ثانية فكا- فلقوا إن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني دخلها تاني يبقى الحمد لله رب العالمين رد المسلمون اعتبارهم وخدوا ب- بثأرهم في هزيمة الفرس في البويبة الطاحنة آه، جراء ما عملوه مع المسلمين يوم الجسر لكن الحمد لله استفادوا طبعا من معركة الجسر فما كرروش خطأ عبور نهر الفرات آه، كان من عوامل النصر يوم الجويب دي عوامل سبعة تقريبا نوجدها بسرعة جدا اختيار الأرض كان اختيار مناسب جدا جدا وما عبروش آه، الخطة المناسبة اللي حطها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وركز فيها على القلب وعجل فيها بموت مهران ابن باذان ثلاثة الروح المعنوية المرتفعة للجيش المسلم اللي عايز يعوض الهزيمة في معركة الجسر آه، في 23 شعبان سنة 13 هجرية أربعة الانضباط العسكري اللي شفناه في المستقبل اللي كان عايز يخش ده ورجعه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني واللي شفناه في صفوف بني عجل لما عدلوا من آه، وضعه آه، استشهاد سيدنا مسعود بن حارثة الشيباني وهو بيستشهد ويقول الكلام الجميل ارفعوا راياتكم رفعكم الله فكل هذه آه، عوامل للنصر طيبة جدا جدا جدا اختيار الأرض والخطة المناسبة والروح المعنوية والانضباط العسكري اعتدال صف بني عجل والمستقبلون واستشهاد سيدنا مسعود كان انتصار المسلمين في البويب في 13 رمضان سنة 13 هجرية من أكبر عوامل النصر في القادسية بعد كده اللي كانت سنة 15 بعدها بسنتين بل إن بعض علماء السيرة زي ما قلنا بيقولوا إن البويب أهم من القادسية ليه؟ بيقولوا البويب كان عدد المسلمين 8000 و4000 مع سيدنا المثنى يبقوا 12000 والفرس 120000 طب عدد القتلى من الفرس 100000 بص بقى النسبة والتناسب بقى طيب والمسلمون في القادسية كان عددهم كام؟ 30000 جالهم مدد 10000 يبقى عددهم 40000 خلي بالك في البويبة كانوا 12000 هنا 40000 المسلمون طب والفرس الفرس كانوا في البيض 120 وكانوا في القادسية 120 ألف برضه طب عدد القتلى بقى من الفرس في معركة القادسية كان كام 40 ألف على الأقل طيب وهنا كان عدد القتلى في البويد 100 ألف يعني كان عدد المسلمين أقل في البويد وعدد القتلى من المشركين أكثر هنا عدد المسلمين في القادسية أكبر وعدد القتلى من المشركين أقل لو عملت نسبة بينها وبين معركة القادسية بين البويبة صاحنا اللي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية وبين معركة القادسية اللي كانت يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية واستمرت ليوم الحد 16 شعبان سنة 15 هجرية بكده آه انتصر المسلمون في معركة البويبة الطاحنة وانتهت المعركة وعاد المسلمون بعد هذا النصر إلى الحيرة كما رأينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته